إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني في برنامج أحلى حياة احنا في أحلى حياة بنجدد معاني إيمانية بنحاول نعيش في رياض السعادة والمعاني السرور اللي ينبغي ان كل واحد مننا يتعبد ربنا بيها لانها فريضة أيوة فريضة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففي أحلى حياة احنا كل مرة بنجدد في هذه المعاني النهاردة حلقتنا تفاءلوا يرحمكم الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطير التشاؤم وكان يحب الفأل الحسن يحب انه الناس تبشر بعضها بعضا بل ان رب العالمين سبحانه وتعالى امرنا بهذا المعنى حينما قال وبشر الصابرين وبشر المخبتين وربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشير وجعل القرآن يبشر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فبالتالي اوعى تبقى زعلان الحزن ده من صفات الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا احنا عايزين نفرح قلوب المسلمين وعايزين نشيل من قلوب المسلمين حالات الإحباط واليأس والقنوط عايزين نديهم النهاردة روح التفاؤل روح الأمل عايزين نديهم جرعات من حسن الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى شوف دايما تبقى فاكر المعنى ده كويس قوي في الصحراء الجرداء يأتي عند أهل الإيمان معنى أبذر بذور الأمل في صحراء اليأس في وسط الدنيا ما هي ضلمة في وسط ما انت شايف ان في حاجات كتير بتعكر صفو الحياة تبسم لهذه الحياة ابتسم فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة شوفوا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو سايب ابنه الرضيع إسماعيل وزوجه هاجر بالأمر الإلهي بأنه يتركهم عند البيت الحرام وهو يقول أنه إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون قلب إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الموقن في إن ربنا لا يضيع عباده وما كان الله ليضيع إيمانكم القلب ده هو اللي خلاه يقدم على الفعل ده على إنه يترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل في صحراء اليأس فإذا بزمزم تتفجر من تحت قدم إسماعيل عليه السلام وإذا بمكة تصير شأن غير الشأن ويأتي إبراهيم بعد ذلك بمدة فيجد الصحراء الجرداء قد تحولت إلى مدينة وإلى عمران وبعد أن كانت صحراء يأس صارت جنة أمل هو كده ما تبصش على الموضوع من مجهر القنوت مفيش فايدة ما تبصش على الأحداث دايما بالقناعة السلبية ايه رأيكم في اللي بيحصل في البلد اليومين دول أكيد دي مؤامرة وأكيد هذه المكائد تكاد لنا بليل ماشي ايه الحل انا خايف انا قلقان على مصر انا قلقان على اهالينا انا قلقان من كيد الكائدين ومكر الماكرين طب تعمل ايه ما تبصش دايما للجزء الحالك بص على انه بعد الليل الحالك بيأتي الفجر الصادق بص على انه اه الدنيا كده بتقول ان في مشاكل كتير قوي بس شوف وعد الرحمن قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أيوة الآية دي آية بترعب وآية بتسكب في قلوب المؤمنين الرجاء وحسن الظن والأمل والتفاؤل إزاي؟ ما هو ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وفين ربنا؟ يكيد تكيد إسرائيل تكيد دول الغرب تكيد أمريكا تكيد المخابرات تفعل ما تفعل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله اللي عايز يعمل حاجة يعملها ليه؟ لأن احنا قلوبنا متعلقة برب العزة وربنا بيقول قد مكر الذين من قبلهم هم يعني هيطلعوا أحسن من الأمم السابقة ده يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قعد يعدد في شأن عاد وثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب اللي عايز يعمل حاجة يعملها لكن مش معنى كده ان احنا هنبقى متغافلين مش على طريقة للبيت رب يحميه لا ده احنا هناخد بالأسباب بس عندنا يقين وحسن ظن في الله عندنا طول الوقت معنى في الرجاء في الله سبحانه وتعالى بياخد بقلوبنا هو كده فعشان كده لما مكروا مكرهم ربنا قال فأتى الله بنيانهم من القواعد استأصلهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ابتسم تفاءل يرحمك الله بكرة أحلى والله بكرة أحلى والله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا خباب بن الأرت وكانوا سيحوا جلد ظهره سيحوه وراح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا قال له والله لا يبلغن هذا الأمر ما طلع عليه الليل والنهار قال له والله الإسلام هيمكن لي والله هيوصل الحال إن المرأة تسير من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على على غنمه يمشي الناس في الطريق اللي كان صعب جدا يمشوا فيه قبل كده وهيبقى فيه أمان قال ولكنكم تستعجلون والله بكرة أحلى والله المستقبل للإسلام والله ومش أنا اللي بقول ولكن ده موعود رب العالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ابتسم بكرة أحلى تفاءل يرحمك الله اوعى يهلكك يهلكك الشيطان في اليأس والقنوط والمعاني اللي ما يعرفهاش مسلم في قاموس حياته ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان نبي الله يعقوب ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون مش مسلمين دول خالص اللي ييأس من رحمة ربنا ده مش تبعنا خالص ربنا قال على لسان سيدنا إبراهيم فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون سيدنا إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ربنا قال لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يلي بتقول أنا ما فيهاش فايدة ده أنا بعد رمضان بقيت أسوأ من مما كنت قبل رمضان انا ما فيهاش فايدة انا سمعت كام درس قالوا لي ده انت حبط عملك ده انت مردود من منا المقبول فنهنيه ومن منا المردود فنعزيه انا مش نافع انت مش فاهم ليه انا عملت محاولات كتير ذنوبي تقيلة جدا مش عارف اتوب منها لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو والله ذنوبك من هنا لغاية سبع سماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته غفر لك ولا يبالي لو أتيته بقراب الأرض بملء الأرض ذنوب وخطايا ومعاصي ولكن لقيته لا تشرك به شيئا لق- للقيك بقرابها مغفرة بس انت تتوب صح بس انت تقف على الباب بس انت تقعد على يقين بان رب العالمين لن يضيعك بس هي لحظة الصدق فهقعد هخبط على الباب لغاية ما يفتح لي ومش هيأس من ذنوبي ومش هيأس من اني مش عمري بالشكل ده ح- مش هتغير ابدا مش هيأس مش هيأس انا عندي يقين اني هتغير وان رب العالمين هيكون لي نعم المولى ونعم النصير هي كده عشان كده يا جماعة تفاءل يرحمك الله التشاؤم والطيرة شرك تفاءل يرحمك الله اليأس والقنوت كبيرة من الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البزار وابن أبي حاتم وهو حديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح أت- في صحيح الجامع قال لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله أكبر الكبائر إيه؟ إيه الكبائر؟ قال لك الشرك وبعدها قال اليأس من روح الله اوعى تيأس دي كبيرة عظيمة سيدنا ابن مسعود كان يقول أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ليه؟ لأن الجدع اليائس ده اوعى تكون كده ابتسم طول ما احنا في أحلى حياة طول ما أنت عايزك تتصدق بهذه الصدقة أنا أبادلك صدقة بصدقة أنا أبش في وجهك وأتبسم في وجهك وتبسمك في وجه أخيك صدقة وأنت تقابلني بذلك علشان نبقى كأننا نتعاون على طاعة من أعظم الطاعات طاعة الفرح والبشارة والمعاني الجميلة دي الجدع اليائس البائس ده ماله مشكلته ايه مشكلته انه بيسيء الظن بالله تبارك وتعالى واحنا مأمورين ان احنا نحسن الظن به سبحانه وتعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بي من شاء ان خيرا فخير وان شرا فشر فانت ظنك ايه فما ظنكم برب العالمين ما يا شيخ انت مش فاهمني هي قصة مش مش ربنا لا اعوذ بالله طبعا ربنا رحيم وغفور وكريم ورحيم واكرم المشكلة في انا انا كذا ماشي ومين قال لك ان في حد اللي يقدر يقول انا كذا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى يا شيخ انا وحش حد قال لك ان في حد يقول ان هو حلو لا يعني مش كده مش للدرجه دي لا يعني انا بفرط في صلوات ده انا وصل بيا الحال لحاجات صعبه جدا ده انا بعمل ذنوب وحشه قوي قوي قوي ومن منا معصوم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر أنت عايز تبقى مؤمن يبقى طول ما تذكر فتتذكر وترجع وتتوب وتندم وتتوب من قريب الأمور تبقى اتسهلت إنما اوعى تتمادى في الطغيان بفعل الشيطان لما يقعد ييأسك ويقول لك أنت ما تنفعش وعيش حياتك أحسن آخرتك ضاعت اوعى تبقى كده عشان كده اوعى يهلكك هنا يبقى وإن كنت أسيء الظن بنفسي فأنا أحسن الظن في الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كنت بتأمل قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار دي في سورة إبراهيم وفي سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فقلت ليه في النحل قال الخاتمة دي غفور رحيم وليه في إبراهيم جاب آه، الخاتمة بظلوم كفار قلت أصله في سياق سورة إبراهيم قال لك أنت مين أنا مين أنا بني آدم أنا إنسان طب فيك إيه ظلوم تظلم نفسك كتير تعمل معاصي وتقع في مشاكل وكفار ومهما ربنا من عليك بنعم بتجحد كنوت بياخ... بياخد وينكر هو الإنسان كده إلى أن يمن الله عز وجل عليه بالإيمان فما يبقاش إنسان يبقى من أهل الإيمان فالمعاني دي تزول عنه إنما في سورة النحل سورة النعم لما حب يتكلم على النعمة فبدأ يتكلم عنه سبحانه وتعالى فقال رغم ان انت ظلوم ورغم ان انت كفار إلا أنه هو غفار غفور سبحانه وتعالى ورحيم رحمن سبحانه وتعالى فقابل الظلم منك بالمغفرة وقابل الكفران منك بالرحمة شفت انت مين وهو مين اوعى تسيء ظنك فيه اوعى للحظة واحدة الشيطان يلعب بيك لعبة ظلمك او ما هي كده الدنيا ما فيش فايدة انا حاولت وما فيش فايدة البنات اللي شكواهم مرة ويا رب يا رب يمتن على بنات المسلمين بأزواج صالحين يكونون قرة عين لهن في الدنيا والآخرة علشان المحن دي فلما تقعد بقى تسيء الظن طب وليه يا رب يعني طلعت كده ومش كان كذا اوعي تقول الكلام ده ده أسوأ بكتير من أي حاجة تانية خالص اوعي الشيطان يهلكك في هذا الباب وإنما أحبه إلى الله أحبه إلينا رضينا بالله ربا المهم تبقى راضي يا رب أهم شيء ولكن عافيتك هي أوسع لي يبقى الجدع البائس اليائس ده ما ينفعناش اصله بيسيء الظن واحنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى تفاءل واحسن الظن يرحمك الله وايه تاني ايه اللي خلى يعني الموضوع ده كبيرة من الكبائر بالشكل ده واللي خلى الطيرة والتشاؤم يبقى شرك قال لك اصل اليائس يسيء الظن بواسع مغفرة الله ورحمته ورحمتي وسعت كل شيء إن ربك واسع المغفرة سمى الله نفسه الواسع سبحانه وتعالى فمهما يخطر ببالك فالله أعلى وأجل من ذلك مش قالوا لنا كده في كتب العقيدة قال لك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بنحفظها على اننا ما نشبهش ربنا بصفات البشر طبعا بس ليها معنى تاني كل ما خطر ببالك يعني انت خاطر ببالك ان ربنا يغفر ازاي يعني ياه ده بس لو ربنا غفر لي الكبيرة دي ده يبقى ألف حمد وشكر لك يا رب أعلى أعلى عارفين الراجل اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك لما ذكر شأنه وتبسم مرة النبي صلى الله عليه وسلم وضحك بعدين ايه اللي اضحكك يا رسول الله اصله تذكر واحد آخر واحد هيدخل الجنة فيبقى قاعد مترقب بقى ساعة الحساب آه أنا عملت بلاوي سودة فيمسك بقى صحيفة العمل فيبص يلاقي إيه يلاقي ال- الصغائر بتعدد عليه فكل ما عملت كده بصيت البصة دي آه قلت الكلمة دي آه عملت العمل ده آه آه وقاعد هو ايه هو دول المشكلة هي المشكلة في البصة ده في مشاكل تانية خالص ربنا يستر فيقول وهو يخاف من ايه من كبائر هذه الذنوب فالراجل يمسك صحيفة العمل كده يلاقيها بيضت الله وبعدين خلاص الله فين وكل حاجة وبدل ما كانت سيئات اتبدلت حسنات فالراجل يقول لا لا لا انا كنت بعمل كباير ده انا كنت بعمل بلاوي سودا فين دي عشان تتبدل تتبدل حسنات وتبقى مثقلة للموازين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ابن آدم هو كده فاوعى تبقى مش عارف المعنى ده ان ربك واسع المغفرة ان رحمة ربك وسعت كل شيء فما تضيقش لا تضيق واسعا اوعى تبقى شايف الامور من منظار ضيق ربك واسع ما تبصش على الموضوع من جهة واحدة ما تعرفش الأشياء اللي انت شايفها بحال تتغير عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما تعرفش فبالتالي اوعى تضيق رحمة ربك عليك تاني حاجة تالت حاجة قال لك المشكلة ان الراجل اليائس البائس ده يعبر بلسان حاله وكأنه اطلع على الغيب والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو أنت عرفت الح- ال- الغيب لا لا ما هي باينة من أولها مين قال لك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ده فاجر ده صعب قوي ده بيعمل معاصي وحشة قوي قوي قوي هحكي لكم قصة طالما جت كده واحد أعرفه يعني في وقت من الأوقات جالي يشتكي من بعض معاصيه وذنوبه ومشاكله وكان يعني مشاكل النساء والحاجات دي هو قال لي أنا هفتح لك قلبي وأنا يعني عايز أقول لك مشاكلي عشان أنا مش عارف أعمل إيه في نفسي وبعدين الامور عدت هو مش مركز ومش عارف عايز يروح يتجوز واحده مش عارف اجنبيه منين والمشاكل اللي انتوا يعني مش عايز اخوض في المشاكل دي بس اللي هي زي ما بيخطر ببالكم في مشاكل وذنوب الشهوات الدنيا عدت وارجع من العمره الاقي واحنا لسه في الطياره اول واحد وانا بفتح لسه الهاتف اول واحد اتصل عليا قريب للشخص ده الشخص ده مات مات ازاي مات صايم مات كان سايق موتوسيكل من الموتوسيكلات بتاعه ال- ال racing دول والحاجات اللي هي بتاعه السباقات دي بعدين في option كده كان جايب حاجه عاليه قوي قوي كان في كده آه، حاجه معينه لما بيمسك الدراعات ويعليها بشكل معين الموتوسيكل بيطير فالمهم غلطه كده داس الموتوسيكل طار موتوسيكل وزنه 200 كيلو ونزل عليه ومات تعال بقى تشوف قعد يعدد لي من معاني حسن الخاتمه حاجات غريبه جدا سبحان الله انت ممكن تحكم على بني ادم بشكل وتلاقي الوضع بقى شكل تاني خالص والعكس وممكن تحكم على ناس بصلاح واحوال وتلاقي الامر اختلف تماما تيجي تغسله تلاقيه وشه اتغير واحواله وتبقى قاعد تقول راح- لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يستر وما تبقاش من علامات سوء الخاتمه ايه ده ما هو اصل القصه انت مش فاهمها الموضوع يمكن الإنسان ده لما بيعمل الذنب ده فالذنب ده بيردعه بالذنب ده بيخليه منكسر أكتر بيخليه مفتقر ويمكن من جواه هو نظيف وطاهر وعايز يبقى مقبل على ربه سبحانه وتعالى ما تعرفش ما تحكمش طبعا عايزين الناس تبقى على الاستقامة وعلى الديانة ومش عايزين الناس تغتر بالكلام ده ويقول لك بس بقى خلاص هو كده الصح انت مالكش دعوة اللي جوه ابيض ما انت ما تعرفش برضو اصل ايه الاعمال كواشف الاحوال يعني ايه يعني عملك بيقول جوه ايه في قلبك يعني عملك انت مركز وانت بتتعجل لطاعة ربك وانت بتحس بمعاني من معاني الإيمان بتخليك مجتهد في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى فبالتالي عملك بيكشف قلبك والعبرة باللي في القلب طب وصاحبنا ده ايش عرفك كانت له أعمال خبيئة أعمال سر يعني حاجات ما تعرفهاش يمكن كان بي- بيندم كل يوم وبيتوب ويستغفر ربه لربه سبحانه وتعالى عشان كده بقول لك انت ما تعرفش الغيب وبالتالي ما تبصش على الموضوع بسوداوية تفاءل يرحمك الله عمنا البائس اليائس مشكلته انه ممكن يسيء الظن بحكمة الله تبارك وتعالى ليه بس كده عملت ايه وحش في حياتي يا رب ليه بتقول كده هو ربنا سبحانه وتعالى مش حكيم هو ربنا سبحانه وتعالى مش عليم هو ربنا مش حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظالموا ما تبصش على الموضوع بالشكل السوداوي اللي انت بتبص عليه حكمة ربنا سبحانه وتعالى لها غرائب وأعاجيب حكم لأنه مهما كان العبد مننا ومهما كان علمه فعلمه الأولين والآخرين بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى زي ما بالظبط كده تجيب إبرة وتحطها في البحر وتطلعها زي ما الخضر قال لسيدنا موسى شوف بقى إبرة تحط في البحر تطلع بإيه تطلع بنقطة والنقطة تنزل يعني ما تسويش حاجة أمام علم ربنا سبحانه وتعالى وأنا واثق في حكمة الله تبارك وتعالى وعارف أن ربنا يعلم المصلح من المفسد والمفسد من المصلح وأنا مفوض أمري ليه وأعرف علم اليقين أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقني وهو الذي يعلم أمري مش عايز أقول أفضل هو الذي يعلم أمري سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فجامد البائس اليائس بيبقى عنده إساءة ظن في حكمة ربنا سبحانه وتعالى عشان كده قالوا فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة ولما القصة المشهورة وسيدنا أبو بكر ده لو بصوا تحت رجليهم خلاص هيشوفونا ما ظنك باثنين الله ثالثهما المسائل بتتحسب بطريقة تانية خالص بشكل تاني خالص عشان كده عايزك تحط ايدك على مشكلتك وعايزك تعالج مشكلة رياح اليأس والإحباط والمعاني النفسية السيئة دي طب ازاي اذا عرف السبب بطول العجب ايه السبب شوفوا يا جماعة بكلام علم النفس في نفسيات بتبقى قابلة للإحباط والاكتئاب والقنوط بسرعة ودي الشخصيات العاطفية ليه؟ بتحسب الأمور دايما بعاطفتها وبالتالي ما بتشغلش عقلها فدايما على طول بيتزلزل بسرعة وبيحبط بسرعة وبيحزن بسرعة وتبقى هي دي مشكلته عشان كده الكلام ده بي- بيشيع في الشعوب الشرقية وبيشيع في النساء بيشيع في الشخصيات العاطفية بشكل عام الشخصيات اللي فيها الحتة دي أول ما بيسمع خبر مش ولا بد أو بيسمع شيء مش على ما يرام يبتدي يحبط ويأس وتبقى مشكلة طب يعالج المشكلة دي ازاي اول حاجة اعرف الاسباب الاسباب اول سبب الجهل اول سبب ايه الجهل الجهل بايه الجهل بحكم الله في مقاديره الغيبية الجهل انت مش عارف ربنا سبحانه وتعالى سننه الكونية بتسير ازاي حط كده المثال ده أم موسى عليه السلام ربنا يقول لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني لو أنا خايفة عليه أرميه في البحر خفت عليه من إيه آه ما هو فرعون كان بيدبح الأولاد الصغيرين يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم طب آه، أعمل إيه لو خايفة فرعون يقتله ارميه في البحر ارميه في البحر آه طب عادي يترمي في البحر وبعدين اي انسان يلتقطه بعد كده ويبقى ويربيه لغايه ما يكبر وبعد كده بقى يبقى موضوع تاني في قصه فرعون لا لا لا خالص اللي هيلتقطه هيبقى من ال فرعون اللي هيلتقطه هيدخله قصر فرعون فربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ايه ده بقى طب انت لو شفت الموضوع من بره وام موسى بترميه تب- تحكم على الموضوع ده ايه خلاص الولد ده ضاع ولو انت شفت انه قال فرعون بيلتقط الجنين ده الطفل الرضيع ده فبالتالي هيقتله لا تيجي امرأة فرعون وتؤويه وتبتدي تدخله القصر ويتربى سيدنا موسى في قصر عدوه الأول الأمور مش زي ما أنت حاسبها ولا زي ما أنت بتفكر فيها تعال شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يلقى في الجب لا ده مش كده بس وانا عايز اقف وقفة مهمة قوي في سورة يوسف عشان برضو انا بحب ايه ال- اللقطات دي والمعاني اللي بنتأملها كل مرة في القرآن شوفوا قصة سيدنا يوسف يقول لك سيدنا يوسف اجتمعت عليه حيل أهل الباطل كلها حيل أهل الباطل كلها اه ايه بقى قال لك واحد الإغواء اتنين الإلغاء تلاتة الإلهاء أربعة الإنهاء اللي أنا بقوله ده شوفوا ال- الحيل كلها أول حاجة إلغاء او خليها الاول انهاء بترتيب الصوره اللي هو يرموه في الايه في البئر عشان يخلصوا منه ينهوه تماما من الحياه وبعد كده يدخل يدخل قصر العزيز وامراه العزيز تراوده فتاتي مشكله الاغواء وبعد كده يسجن فيبقى محاوله لالغائه يتسجن ويلبث في السجن بضع سنين وبعد كده صاحبي السجن يظنوه ان هو راجل مفسر احلام وهذا نوع من الالهاء فيجتمع عليه الاربع حاجات بصوا صورة سيدنا يوسف دي لما ربنا سبحانه وتعالى بقى في المشاهد الاخيرة في الصورة في المشاهد الاخيرة يدخل إخوة يوسف ويقولوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إلى أن يقول لا تثريب عليكم يغفر الله لكم الترتيب حاجة تانية خالص وسورة يوسف تتختم بحاجة جميلة أوي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا شافها ايه ضلمة خلاص مفيش فايدة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء يبقى أول سبب إن أنت مش عارف الجهل بمقادير ربنا سبحانه وتعالى بحكم ربنا سبحانه وتعالى بأحكام الغيب فما تدراش وطالما ما تدراش يبقى اوعى الشيطان يصورها لك بشكل عادة كل اللي الشيطان بيصوره له تلاقي المشكلة يكبرها لك جدا وهي مش هتبقى كده أبدا بأي حال من الأحوال لأن ده نفخ الشيطان فبالتالي أول سبب قلنا أن يجهل أحكام والغيب غيبيات الأحكام آه، القدر فيقع في هذا عشان كده العلاج هيبقى رضيت بالله ربا هيبقى أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره الأمر الثاني الجهل برحمة ربنا سبحانه وتعالى جهله برحمة الله يجعله ينظر إلى الأمور بسوداوية لسه بنقول رحمة ربنا سبحانه وتعالى تسع كل شيء فبالتالي إذا كان الواحد مننا يعلم أن الله سمى نفسه باسمين ليدل على هذا ولما اختار اسما يكون موازيا لاسمه اسم الجلالة الله اختار اسم الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى والله تبارك وتعالى أرحم بعباده من رحمة الوالد على ولده الله أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا فلما أنت جاهل بمعنى رحمة ربنا سبحانه وتعالى فبتنظر إلى الأمور بالشكل السوداوي ده الأمر الثالث الجهل بموازين الآخرة الجهل بموازين الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لهم قال للصحابة سؤال قال لهم إيه ما تعدون الرقوب فيكم إيه الرقوب ده قال لك الرقوب ده الذي لا يولد له اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني آم، امتن عليه بمنة ال- أن لا يوهب له الولد اه منة احنا ما بنقولش آه، الفاظ ان دي مصيبة ولا شيء من هذا لانها كلها في طياتها الرحمة المهم الرقوب اللي هو مين قالوا الذي لا ولد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك بالرقوب مش هو ده الرقوب امال ايه قال ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيء ده الو- الراجل اللي ما ماتلوش عيال اللي ما ماتلوش اولاد صغيرين يبقوا غلمان وولدان له في الاخره شوف احنا بنبص لها ازاي ورب العالمين المقادير عنده ازاي دايما ما تحسبهاش بالطريقه دي بص للمعنى الاخره لانه ايه لأن الواحد منا تريدون الحياة الدنيا والله يريد والله يريد الآخرة أنت شايفها مصيبة في الدنيا لكن ربنا سبحانه وتعالى يعدها لك مكافأة ليعلي درجتك في عليين يعلي درجتك في الجنة شفت الدنيا ب... أنت لو حسبتها بموازين الآخرة تتقلب الأمور تماما فبالتالي جهلك بهذه الموازين بموازين الآخرة بيجعلك بتيأس وتحبط والابتلاءات تخليك شايف الدنيا بسوداوية شديدة قالوا رابع حاجة جهلك بسنن الله في هذا الكون سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا من السنن انه ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فتقعد تقول والله اجتهدنا وعملنا وسوينا بس نفوسنا مش حلو عشان كده احنا قاعدين من بعد الثوره نقول يا جماعه القصة مش هتبقى بتغيير الدساتير القصة مش بالبرلمانات القصة مش بالأحزاب القصة مش بمجرد المبادئ والشعارات القصة مش هتبقى كده مهما كان القضية فينا قل هو من عند أنفسكم المبدأ ده قانون التغيير هيبتدي منين لما نحقق السنة دي اللي هي أن نغير ما بأنفسنا لما هنغير اللي جوانا إحنا كشعب ربنا سبحانه وتعالى هيغير لنا الحال لو إحنا ما بقيناش نظلم بعض لو إحنا بقينا نحب بعض لو إحنا ما بقاش عندنا الغيبة والنميمة والحقد والغل والحسد و... والخوض بالباطل والمشاكل الاجتماعية المزمنة دي اللي بتخلي الناس النهاردة في نفرة بعضهم من بعض خايفة تحسد خايفة أي الحقد خايف من من من لو احنا ما تخلصناش من الآفات دي يبقى كما تكون يولى عليكم هنرجع تاني للظلم هنرجع تاني للقهر هنرجع تاني للسنين العجاف فعشان كده لو انت مش فاهم القوانين لازم تفهم القانون فهمك بالقانون يفهمك الدنيا ماشية ازاي رب العالمين بيدير هذا الكون وبيدبر هذا الكون ازاي فلما هتفهم امور كتيرة عندك هتتصلح في تفكيرك وفي تصورك فبالتالي يبقى رابع حاجة غفلته وجهله عن سنن الله عز وجل في الكون زي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون أنت عايز الدنيا تمشي من غير مشاكل أنت عايز الدنيا تمشي من غير ابتلاءات من غير فتن إزاي إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لازم تبتلى لازم تبتلى عشان معدنك يبان عشان يظهر أنت صادق ولا كاذب فعشان كده افهم المعنى كويس وحاول أن أنت تتدبر عن الله هذه المعاني من الأشياء أيضا أسباب اليأس الأول كان الجهل وخدنا فيها الحاجات السبب الثاني الضعف الضعف بقى سواء كان ضعفه العلمي ضعفه الإيماني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ضعفه بيخليه على طول يبقى دايما عنده مشكلة في قراءة الأمور فدايما عنده روح انهزامية دايما عنده رياح اليأس دي فده بيخليه بيخليه ياخد قرارات قرارات سلبية وبتبقى عنده النظارة السوداء اللي بيقرأ بيها الأمور عشان كده هيبقى العلاج إذا كان الأول لما جينا اتكلمنا عن أول سبب عشان احنا عايزين نبدد المعاني السيئة دي لما اتكلمنا عن الجهل قلنا ان انت تعرف ربك سبحانه وتعالى قلنا ان انت ترضى بقضائه وقدره سبحانه وتعالى اذا كانت المشكلة في ضعف يبقى المشكلة ان انت لازم تقوي نفسك لازم تتحدى كل المشاكل اللي بت... بتواجهك لازم تبقى جواك علو الهمة خذ الكتابة بقوة لازم تستفز قدراتك أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ما تبصش لنفسك بأنك ما تقولش لنفسك أن أنت ضعيف ما تقولش لنفسك أن أنت مش هتنفع ما تديش لنفسك ال... الحالة الإحباطية والمعاني اليأس دي وإنما تعامل مع نفسك والله لا يكونن شيئا آخر عشان كده تفائل و ابتسم يرحمك الله المعنى ده احنا محتاجين نفصله اكتر ومحتاجين نقف على ازاي نعيش احلى حياة واحنا قلوبنا قلوبنا محسنة الظن بالله ساعتها هيبقى الحال غير الحال هنتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ونشوف ازاي ندوق المعاني الايمانيه الجميله دي ونستحلي الحياه في ظل شرع الله وفي ظل حسن الظن بالله عايزين جرعة الأمل دي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الله الليل وصحبه وسلم والنهار